لرمضان استعد هيئ رقبتك للعتق من النار هيئ قلبك ليغفر لك ما تقدم من ذنبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله هل عزمتم على الفرار اتجه وتوجه وهذا وهذا هو الشبر السادس في دورة الاستعداد لرمضان لكي تستعد المفروض وقد قلنا من منذ البداية لا يجلس بين يدي اليوم إلا من يريد العمل أن تعمل فاتك هذه الأشبار الخمسة هذا هو الشبر السادس كان الخامس أن تتوب من الكذب والسادس أن تثبت على هذه التوبة بأن تعاهد الله على الصدق أن تثبت على التوبة وأن تعاهد الله على الصدق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم استوصوا بأصحابي خيرا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى إن الرجل لا يبتدئ بالشهادة قبل أن يسألها وقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكسر الكذب وتتقارب الأسواق فكثرة الكذب وعدم التثبت في نقل الأخبار من علامات الساعة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يكون في آخر الزمان أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم والحديث في صحيح مسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور دايما أقول لك إن كل فاجر كذاب وكل كذاب فاجر دي متلازمة أدم هو بيكذب يبقى فاجر وأدم هو فاجر يبقى كذاب ما تصدقوش وقلت لكم قبل كده برضو إن في بعض الأمراض القلبية بتستدعي جميع الأمراض زي الامراض الجسديه كده لما واحد يبقى عنده مرض السكر تلاقي السكر ياثر على رجليه وياثر على عينيه وياثر على قلبه وياثر على الكبد وياثر على صح كده نفس الشيء اللي عنده الكذب كذاب تلاقيه فاجر وتلاقيه خاين وتلاقيه جبان وتلاقيه حرامي وتلاقيه منافق بيتجمع الكذب اياكم والكذب اخوتي احذركم من الكذب أسوأ شيء في الدنيا الكذب الكذب اوعى تكذب وعلم ولادك كده وعلم مراتك كده علمهم وربيهم على ان أسوأ شيء في الدنيا الكذب لو السيف على رقبتك ما تكذبش ما تكذبش وقلت لكم قبل كده ان الصادق لا يكذب ابدا ان الصادق ايه لا يكذب ابدا فكذبه واحده تخرجه من ديوان الصادقين فيبقى الصادق الصادق لا يكذب ابدا وقد يصدق الكذاب صح ولا لا الكذاب ممكن يصدق احيانا الرسول قال عن عنه صدقك وهو كذوب كذاب بس بيصدق احيانا كذاب ممكن يصدق احيانا لكن الصادق ابدا ابدا ما يكذبش ما يكذبش ابدا انواع الكذب واحد الكذب على الله ورسوله قال الله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون الكذاب اللي هو على الله ورسوله اللي بيقول حلال حرام بغير علم بغير علم وانا قلت لكم برضه وعلمتكم قبل كده مئات المرات في المدرسه تكون شيخي الله يرحمه رحمه واسعه قال لي انا ساعلمك مساله بكيلو ذهب ب 2 كيلو ذهب ب 3 كيلو ذهب ب 6 كيلو ذهب ايه هي المساله؟ قال قل لا ادري قل لا لا ادري حد يسالك تقول لا ما اعرفش الراجل جه من اليمن للامام مالك ساله في 40 مساله جاوب على 16 ورده في 24 قال لا ادري قال له يعني انا اذهب الى اهل اليمن اقول لهم ذهبت الى مالك في المدينه فلم يجب قال له لا لا لا قل لهم قال مالك لا ادري لا ادري مش عار هي كلمه لا ادري النبي قال لا ادري صلى الله عليه وسلم ايوه النبي قال لا ادري ولا ما قالش قال قال لا ادري لا ادري اكان لا ادري اذا كان ذو الكفل نبيا ام لا قال لا ادري صلى عليه صلى الله عليه وسلم النبي هو وهو النبي فلما حد يسالك الشارع الفلاني فين انا كنت دخلت حته في في المعادي وبعدين بسال واحد الشارع كذا فين قال لي تمشي يمين شمال هتلاقي فلوس حاضر مشيت ورحت هناك قال لي لا ترجع تاني هناك فالتالت قلت له ايه بالله عليك قول لا ادري بالله عليك تقول ما اعرفش هي دي قضيه لا في الدين بقى ادام انت ملتحي يبقى لازم اه تجاوب على كل حاجه وتعرف كل حاجه وبتفهم في كل حاجه وانت ود فتك انا بعلمك انك تقول قول لا ادري بمنتهى البساطه يقول لك ايه ده والشيخ ما قالكوش عليها دي مش عارف قال ولا ما قالش بس انا ما اعرفش بصراحه وبمنتهى البساطه اذا كنت عارف ومش عايز تقول وده احيانا من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه قل الله اعلم قل ايه بس الله اعلم دي فتوى يعني الله اعلم مش معناها انك لا تدري فلذلك في مسائل كثيره نحتاج ان نقول الله اعلم الله اعلم وديك فرارا من الكذب انك تقول لا ادري وانت وانت تدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث ده يخصنا كلنا وخلي بالك انت وانت وانت وانت وانت خلي بالك من الكلام ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من روى عني حديثا وهو يرى انه كذب فهو احد الكذابين يبقى حاف من الاحاديث الضعيفه والموضوعه اللي يروي حديث ضعيف او موضوع يرى انه كذب الكذب اللي هو الموضوع مش الضعيف يرى انه كذب فهو يبقى بل يتبوأ مقعده من النار يبقى كذاب عن النبي ورمضان داخل والاحاديث الموضوعه في موضوع رمضان كتير فاحذر الاحاديث الموضوعه لا تذكر الا حديثا صحيحا اثنين يبقى نمرة واحد الكذب على الله ورسوله اثنين الكذب في البيع والشراء اللي هي سماها سيدنا النبي صلى عليه من ينفق سلعته بالحلف الكاذب والأيمان الكاذبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم كررها رسول الله ثلاث مرات ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب المسبل اللي جلبيته طويلة تحت بز رجله العظمان الناتئان على جانبه القدمين جلبيته أو بنطلونه نزل تحت منهم لا ينظر الله إليه ولا يزكيه ولا عذاب أليم المنان قلت لكم بقى كنت مره كده مصدع وبعدين واحد قال لي طب دي واحده وانا هظبطك جاب كوبايه شاي قال لي اشرب بس كوبايه الشاي دي كوبايه شاي تقيله صعيدي بقى كده معموله ب- بشاي خرز ها ش- كل شيء يقول لي، ها يا اخبار بقى كوبايه الشاي اللي انا جبتها لك شفت كوبايه الشاي اللي انا جبتها لك اما كانت كوبايه الشاي اللي انا جبتها لك خليك فاكر بقى كوبايه الشاي اللي انا جبتها لك ها اما الزنق بقى تبقى عارف بقى ان انا جبت لك كوبايه شاي ده اسمه ايه؟ المنان المنان اللي بيمن على الناس ده انا عملت لك ده انا جبت لك وانا قلت قبل كده ان دي صفه عجيبه في بعض البشر صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم في ناس كده ان هو مثلا لو جاب لزوجته حاجه ها قولي لي شكرا حاسسين ان انا عملت لك حاجه قال الله جل جلاله لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب ولهم عذاب اليم تاني لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا اللي بيفرح باللي بيعمله يعني عمل حاجة نقول شفت بقى شفت حد اهو دي حد ما عادش يقدر يعملها غير اتنين انا وواحد مات معجب بنفسه انا ختمت القران انا قمت الليله دي لسه واحد كان بيقول لي على فكره انا بقالي مده يعني بقالي يجي 20 يوم اهو ما ضيعتش ولا فجر يا سلام هي يفرحون بما اتوا قلنا اسمها ايه متلازمه اللي بيفرح باللي بيعمله يحب ان يمدح بما لم يفعل يبقى الذين يفرحون بما فعلوا يحبون ان يمدحوا بما لم يفعلوا فاوعى تكون منهم الكذب في تنفيق السلعه ان والله العظيم انا شاريها بكذا واقسم بالله انا ما كسبان فيها والله العظيم ده لا ينظر الله اليه يوم القيامه ولا يزكيه وله عذاب اليم اذا كنت بقول لك يا اخي انك انت تشتغل شغلانه حره تاجر في الحلال احسن من انك انت ترتبط بحد ويكتفك الا انني افضل انك تشتغل موظف ب 200 جنيه في الحكومه وتيجي يوم القيامه ربنا يسالك عن مالك من اين اكتسبه وفيما انفقه كنت شغال في الحكومه ب 2000 جنيه وكنت باكل بيهم عدي بدل ما ما كان عندي ثلاث مصانع وبعدين وردت للفرح الفلاني وعملت للمكان الفلاني وطلع ده بقى تعاون على الاسم والعدوان وده ده بقى فيها ربا ودي بقى فيها مش قلت لك دورت دور هي دي قضية المنفق سليعته بالحلف الكاذب زمان علمني جدي الله يرحمه الشيخ يعقوب الكبير كنت انا واخوي احمد اصغر مني بنلعب بنتكلم فقعد احلف له والله العظيم والله العظيم قال لي يا ابني حرام عليك ليه كده؟ بتحلف ليه؟ الطبق ده فيه عسل ناس بيسالوني الطبق ده فيه ايه؟ قلت لهم عسل قالوا لي لا جبنه هم حرين خليهم يعتقدوا انها جبنه وانا وانا عارف ما احلفش تحلف ليه؟ انت تقول قال رسول الله المؤمن اذا قال صدق واذا قيل صدق يعني لما اقول ابقى صادق لما حد يقول لي انا مصدقك ما بكذبكش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يقطع بها مال امرئ هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان تحلف عشان تاخد حاجة مش حقك لقي الله وهو عليه غضبان ثلاثة الكذب لإفساد ذات البين لا يهدأ له بال ولا يقر له قرار حتى يفرق بين المتحابين ينسخ الأقاويل ويختلق الأباطيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي اللهم اجعلنا من أحباب النبي إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون وإن أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة المتلمسون للبراء العيب صل على سيدنا النبي لما بحس احيانا ان سيدنا النبي حط ايده على الجرح بالظبط الاقي سيدنا النبي بيوصف ناس كده عايز ايه عايز اشاور اه اه هو ده بيعملوا كده يا سيدنا النبي صليت على الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم إن أحبكم إلي خلينا في أحباب النبي الأول أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون ميزة فيك إنك تبقى سهل تتحب إن الناس اللي يشوفك يحبك كان دي صفة النبي كان من رآه بديهة هابه ومن خالطه عشرة أحبه اللي يشوفه كده يخاف منه بقى انت قرب وتتعامل معاه تحبه صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وان ابغضكم الي شوف بقى لما تبقى عارف ان النبي بيكرهك بيبغضك مش بيحبك المشاؤون بالنميمه النميمه نقل الكلام على جهه الافساد فلان من الناس راح قال للشيخ فلان ده محمد حسين بيقول كده رحت له قلت له انا قلت كده قال لي اه ده فلان جه قال لي ان انت قلت كده طب فلان اللي جالك ده اسمها ايه دي لما قال لك كده اسمها ايه نميمه ازاي يا شيخ تقبل النميمه يا شيخ مش دي في اسم الشرع نميمه وعشان كده كنت في رسائل من بتاع الصبح دي كده ايه اسمها تعريفات سريعه لسه ما جاتلكوش هجيلكم في الطريق ان شاء الله ان النمام النمام هو موضوعه القادم انت النمام الذي نقل لك من نم لك نم عليك هو موضوعه اللي جاي انت ادم نقل لك قال الإمام الشافعي كلمة خطيرة جدا قال الإمام الشافعي قبول السعاية شر من السعاية لأن السعاية دلالة والقبول إجازة وليس من قبل كمن أجاز إنك تقبل حد جاء قال لك يا شيخ جمال ده فلان بيقول عليك كده إنك تقبل منه دي شر من اللي نائل لأن اللي نائل بيدل لكن اللي قبل أجاز والإجازة شر من الدعاء من الدلالة فإياك المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة زي ما قلت لكم قبل كده هو في ناس في زماننا بيحبوا الشر في ناس كده انا مش مصدق في ناس كده بتحب الشر يحب شاف ناس بيحبوا بعض ايه ده بيحبوا بعض يا راجل لسه واحد بالامس بيقول ايه ده هو في واحد بيحب مراته بعد الجواز اه ايه ايه ايه العجيب فيها لا لا لا لا ده انا لازم ابعت مراتي بقى تشوف الموضوع ده قصدك تفرق يعني في ناس ما بي... مش عايز يشوف حب آه عايز ابعد عن موضوع الحب ده خالص مش عايز افتحه اصل في ناس ما بتحبش الحب وانا قلت لكم ابدا لن تجد انسانا يعرف الحب ويفهم الحب ويحب كما ينبغي الا الذين يحبون الله بس مش بتاع النسوان لا لا لا لا ده حب تاني الذين يحبون الله بالغيب زي ما قلت لك قبل كده له الجمال كله وله الجلال كله وله العظمة كلها وأنت ممنوع من مجرد التصور ثم تحبه هو ده الحب أنا ممنوع أن أنا أتصور ربنا ذاته إيه وجهه ولا يده ولا قدمه ولا ساقه ممنوع ان اتصور كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وبحبه وبحب قربه وبحب الكلام عنه وبحب التقرب اليه وبحب الذل ليه وبحب كلامه وبحب كل اللي بيحبه هو ده الحب اللي كلمتكم عنه في الاول الخطوة السادسة الثبات على الصدق الثبات ومعاهدة الله على الصدق أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله لرمضان استعد هيئ رقبتك للعتق من النار هيئ قلبك ليغفر لك ما تقدم من ذنبك